Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
ده بودكاست المستجد بالموسم الثاني
هاي الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني بكل أسبوع حاولنا نقدم لكم خبر واحد ونغوص شوي بتفاصيله لو كنتم مشغولين بالفترة الماضية وما تابعتوا أخبار أو حابين تسمعوا تفاصيل عن مواضيع إخبارية واجتماعية تقدروا تسمعوا حلقاتنا السابقة رح نكون معكم في هاي الحلقة أنا لما رباح وهشام إسماعيل وحلقتنا اليوم عن الانتخابات الأمريكية وتحديدا مرشح واحد فيها الأستاذ الشهير دونالد ترامب
من ثلاث سنين وشوية حصلت حاجة محدش كان ممكن يصدقها الجو كان بارد والسما مغيمة الطقس الشتوي المعتاد لشهر يناير كانون الثاني في العاصمة واشنطن في باحة مبنى الكابيتل مبنى المجلس التشريعي الأمريكي أربع رؤساء سابقين كارتر وكلينتون وبوش وأوباما مع زوجاتهم شهود على اللي هيحصل على المنصة بعد دقايق وقصاد جمع من الجماهير المحتفلين بالنصر بعضهم كان لابس كبات حمراء عليها الشعار المعروف واللي هيقود صاحبه لفة البلد لأربع سنين جاية الشعار اللي مكتوب بخط أبيض بيقول سنجعل أمريكا عظيمة مجددا رئيس المحكمة الدستورية العليا واقف على المنصة وبيلقن اليمين للرئيس الجديد لأعظم دولة في العالم زي ما بيقول I, Donald John Trump, do solemnly swear أنا دونالد ترامب أقسم بشرف أنني سأقوم بأعباء منصب رئيس الولايات المتحدة بكل إخلاص وسأحافظ على دستور الولايات المتحدة وأحميه وأدافع عنه
so help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
ليلتها بات ترامب أول ليلة له في غرفة نوم الرئيس في الدور الثاني من البيت الأبيض وعلى الأغلب كان حاطط راسه على مخدة ومليون فكرة بباله كل السخرية اللي واجهته تحالفات مواجهاته مع هيلاري كلينتون ويمكن سأل حاله جدي فريدريك شو رح يحكي لو عرف إنه حفيده دونالد صار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرن من هجرته لإلها في حلقتنا دي هنحاول نتعرف أكتر على الرئيس ترامب تاريخه العائلي الجدل حواليه والتوقعات حول فوزه لدورة رئاسية جاية اللي صحيح ليه ذكرى الجد فريدريك مهمة
رغم كل العداء اللي يبدو بين الرئيس الحالي ترامب والسابق أوباما في إشي مشترك بينهم ومش موجود في أي رئيس من الرؤساء ال 45 اللي تعاقبوا على حكم أمريكا أوباما وترامب كل واحد فيهم إله أب أو أم مش أمريكيين بالميلاد أوباما أبوه مهاجر من كينيا وترامب والدته اسكتلندية مهاجرة أخذت الجنسية الأمريكية سنة 1942 ورغم موقفه العنيف تجاه كل المهاجرين وخصوصا غير البيض منهم جده لترامب كمان ما انولد في أمريكا في 1885 فريدريك درامبوف ده لقب العيلة الأصلي جد دونالد قرر يهاجر من ألمانيا وهو عنده 16 سنة هربا من الخدمة العسكرية الإلزامية المهاجر الشاب استغل عصر حمى الذهب في أمريكا أو gold rush الحمى اللي بدأت باكتشاف الذهب في ولاية كاليفورنيا وقتها قدر الجد فريدريك إنه يأسس عدد من المشاريع الصغيرة الناجحة زي المطاعم ومحلات الحلاقة عام 1905 فريدريك بيرجع على ألمانيا عشان يتجوز من نفس مدينته اللي عيلته كانت بتملك فيها كروم للعنب وبيختار بنت الجيران إليزابيث شريكة لحياته وبيرجع يستقر في نيويورك بعد ما ولدتهم الأولى بيحاولوا إنهم يرجعوا على ألمانيا ويستقروا هناك ووقتها الحكومة الألمانية بترفض ترجع لهم الجنسية الألمانية ما هو فريدريك ما عمل الخدمة العسكرية فبترجع العيلة الصغيرة على أمريكا ليستقروا في حي برونكس في نيويورك Back in 1918, America experienced one of its most dangerous epidemics, the Spanish flu. Influenza killed over 21 million people worldwide that year, including Frederick Trump.
انتهت حياة الجد فريدريك متوفي بالإنفلونزا الإسبانية الوباء اللي ضرب العالم سايب لمراته وأطفاله الثلاثة ثروة تقدر بنص مليون دولار وده لو حسبناها بفلوس النهاردة ابنه الأوسط فريد الأمريكي بالميلاد واللي مش بيعرف يتكلم ألماني هو اللي بيدير مع الأم إليزابيث الثروة دي وبيكبروها وبينجح في مضاعفتها فريد ترامب أحد أنجح رجال الأعمال الشباب في نيويورك بيشوف خادمة اسكتلندية مهاجرة حديثا في حفلة من الحفلات في الثلاثينيات اسمها ماري آن وبيقرر يتجوزها وبتبقى أم لأطفاله خمسة اللي منهم دونالد ترامب
طيب يعني بينولد دونالد ترامب وبتمه معلقة من ذهب مئات ملايين الدولارات ورثهن ووارث معهن إنكاره لأصوله الألمانية ترامب يدعي إنه من السويد غالبا فريد كان قايل هيك لأنه وقت الحرب العالمية ما كانش محبب للناس في أمريكا إنك تكون ألماني ولأنه عنده عملاء ونزلاء في عقاراته من اليهود فكان إعلان أصله الألماني ممكن يسبب له مشكلة كبيرة في الشغل دونالد كمان زي أبوه تزوج بامرأتين غير أمريكيتين واحدة منهم ميلانيا زوجته الحالية صاحبة العيون الحائرة من سلوفينيا هو زي جده فريدريك ما أدى خدمة عسكرية في الجيش الأمريكي ليكون الرئيس الوحيد في أمريكا اللي ما أداش خدمة عسكرية أو حكومية طيب إذا من وين جاي قوته السياسية؟
ترامب ليه أكتر من وش ترامب رجل الأعمال الملياردير اللي بيمتلك فنادق ومنتجعات وأبراج وملاعب جولف وشركة إعلامية وشركة طيران رجل الترفيه الممثل مقدم برامج تلفزيون الواقع الجماهيرية واللي نجح في تحويل نفسه واسمه لعلامة المال والنجاح
I'm Donald Trump. From this desk, I built over 100 companies, and finding qualified people to run them isn't easy. But my television show has given me access to some incredible talent.
نجح ترامب كمان في التلاعب بخصومه السياسيين الشرسين طوال فترة حكمه Today's ceremony, however, has very نحن لا ننقل السلطة اليوم من إدارة إلى أخرى أو من حزب إلى آخر ولكننا نقوم بنقل السلطة من العاصمة واشنطن ونعيدها إليكم الشعب we are الأمريكي transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people.
دي كلمات ترامب يوم تنصيبه من أربع سنين اللي بيروج بيها لنفسه طول الوقت مقابل النخبة بتاعة واشنطن استخدم نفس الكلام ضد هيلاري في انتخابات 2016 وفي مناظراته مع بايدن حاليا ما زال بيستخدم نفس الرواية ترامب كمان بيقدم نفسه كرجل اقتصاد محنك بزنس مان يجيد فن عقد الصفقات وتحقيق الأرباح المضمونة Well, I think I did a much better job. I built a massive company, a great company, some of the greatest assets any, anywhere in the world. uh, worth many, many billions of dollars. Uh, I started with a $1 million loan. I agree with that. It's a $1 million loan, but I built a phenomenal company. And if we could run our country the way I've run my company, we would have a country that you would be so proud of. You would even be proud of it.
فهو بيشوف إن عقلية البيزنس لو أدارت البلد هتكون أحسن بكتير من طنطنات السياسيين وبيسأل دايما خصومه السياسيين اللي قضوا وقت طويل في الخدمة ليه طوال الوقت ده محققتوش اللي بتقولوا عليه We should fundamentally change the system, and that's what I'm going to do.
But why didn't he do it four years ago? Why didn't you do that four years ago, even less than that? Why didn't you?
I do it?
am you were not- vice president. You keep talking about all these things you're going to do and you're going to do this, but you were there just a short time ago and you guys did nothing.
We You did- know, Joe, I, I ran because of you. I ran because of Barack Obama, because you did a poor job. If I thought you did a good job, I would have never run. I would have never run. I ran because of you. I'm looking at you now. You're a politician.
بقالكم I قد إيه في ran الحكم؟
because of you.
بتتنقلوا بين مناصب سياسية مختلفة طب ليه ما نفذتوش خططكم طول المدة دي؟ مش بس وجه الكلام ده لبايدن نفس الحجة دي بالظبط استخدمها في نظرته مع هيلاري من أربع سنين
كان في كثير فرص ليسقط ترامب سقطة مدوية ولكنه كل مرة بينجو نجا من فضيحة جنسية كان بطلها مع الممثلة ستورمي دانييلز ومكمل رغم فضيحة سياسية اتهم فيها بالضغط على الرئيس الأوكراني من أجل الحصول على معلومات وهالمعلومات هدفها تشويه سمعة منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن نجا ترامب من محاولة عزله من منصبه ومحاكمة طويلة عريضة بعد ما قرر مجلس الشيوخ تبرئته من التهم بقضية أوكرانيا خلال أقل من أربع سنين قدر أنه يوضع سياسات وقرارات تبدو دائمة صعب تتصلح بسرعة مثلا بالسياسة الداخلية قدر يضمن أنه الأغلبية في المحكمة الدستورية العليا تكون للمحافظين أصدقائه وخلى قوانين الهجرة لأمريكا أصعب من أي وقت مضى كان نفسه يخلد خوفه من اللاجئين وعنصريته اتجاههم لدرجة إنه يبني جدار على الحدود مع المكسيك ووقف التمويل الأمريكي لمنظمات حقوقية مهمة جدا منها أونروا منظمة الصحة العالمية واليونسكو وبالسياسة الخارجية وخصوصا في منطقتنا دفع باتجاه خارطة سياسية على كيفه نقل السفارة الأمريكية للقدس وأعلن المدينة عاصمة لإسرائيل وضم ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان لاتفاقيات تطبيع مع الاحتلال ولكن وبالتحديد سياساته الداخلية ما كان مرحب فيها Take your knee off our neck!
26 أيار مايو 2020 كان يوم مهم في اليوم ده اتقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية على إيد الشرطة واللي بسبب وفاته المؤلمة انطلقت تظاهرات بتتوصف بإنها الأضخم في التاريخ الأمريكي كله شارك فيها حوالي 2000 مدينة أمريكية وملايين الناس وأقيمت مظاهرات مساندة لحركة حياة السود مهمة في حوالي 60 دولة حوالين العالم أحداث العنف اتكررت من الشرطة أكتر من مرة ده أعاد تغذية الغضب ضد التمييز العنصري واتفتح نقاش كان جزء كبير من النقاش ده الدعوة للتصويت لإزاحة ترامب اللي ناس كتير شايفة إنه بيدعم اليمين المتطرف وجهاز الشرطة وبالتالي العنف بيستمر يبدو أن الانهيار الاقتصادي الناتج عن الجائحة إهانة لترامب لم يحدث أن ظهر وهو يرتدي كمامة إلا في تموز يوليو أدرك الأمر في وقت متأخر في غضون ذلك ازدادت أعداد الوفيات بين الأمريكيين تعين على كيتي أن تشهد مرارا وتكرارا انهزام مرضى في معركتهم ضد كوفيد-19 كيتي اللي سمعناها من شوية هي ممرضة في مستشفى في ولاية ميشيغان وهي من الولايات اللي بيحكمها الديمقراطيين وقررت حاكمة الولاية إنها تنفذ إجراءات صارمة عشان تواجه الوباء من أمثلة الإجراءات اللي اتخذتها حاكمة الولاية إنها أمرت بتعليق التعليم المباشر في المدارس لنهاية العام الدراسي وكمان أغلقت في مارس أذار جميع المطاعم والبارات وأماكن الترفيه لمدة أسبوعين ومنعت أي تجمعات بيكون فيها أكثر من خمسين شخص وفرضت التزام المنازل بفترات محددة وألزمت المواطنين بأنهم يلبسوا الكمامات في المباني العامة والشركات وأثارت بداية غضب المحافظين وتطور الغضب لدرجة إنه مجموعة يمينية متشددة حاولت تخطفها عشان عايزين يحاكموها على إجراءاتها ضد الوباء بتهمة مخالفتها للدستور الأمريكي اللي بينص على حريتهم الشخصية من وجهة نظرهم بالمناسبة ميتشيغان هي واحدة من الولايات المتأرجحة اللي تصويتها متوقع أنه يساهم في حسم الانتخابات الأمريكية وأهمية الولاية المتأرجحة بتعتمد على عدد مقاعدها في مجمع الانتخابات واللي بيصوت للرئيس بعد اقتراع الأمريكيين ولحد الآن بايدن متقدم في استطلاعات الرأي في ست ولايات متأرجحة لكن استطلاعات الرأي مش دايما مؤشر حقيقي على مين هيفوز ممكن تكون خادعة زي ما حصل في الانتخابات اللي فاتت التصويت عن طريق البريد والتشجيع عليه السنة دي بسبب كورونا ممكن يغير الموازين شوية الولايات المتحدة تشهد موجة عارمة من التصويت المبكر وكذلك التصويت عن بعد أو ما يسمى بالتصويت الإلكتروني عبر البريد هناك إقبال كبير ولايات شهدت حالة لم تذكر من قبل حاول ترامب أنه يعرقل التصويت عبر البريد بأنه يعطل أموال كانت مخصصة لتحسين خدمة البريد الأمريكي وتسريعها وكمان شكك في نتيجة الانتخابات حتى قبل ما يعرف النتيجة لدرجة إنه بقول إنه ممكن ما يعترف بهزيمته أمام بايدن وإنه لو خسر رح يمتنع عن تسليم السلطة لا كمان عنده تصريح تاني بقول إنه حتى لو فاز وانتهت ولايته الثانية رح يرجع يترشح لانتخابات على ولاية ثالثة شوفوا أمامنا أكثر من سيناريو السيناريو الأول ترامب ينتصر في الانتخابات ويحاول الحصول على ولاية ثالثة زي ما بحلم القانون بينص على أربع سنوات لكل رئيس قابلة للتجديد مرة واحدة بس لكن نظريا لو ترامب عايز فترة ثالثة لازم يعمل تعديل دستوري وده بيتطلب موافقة تلتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب عشان يقدم اقتراح التعديل وبعدين على تلت أرباع المجلسين عشان يتم التصديق عليه يعني باختصار لازم يحصل تسونامي جمهوري في انتخابات النواب والشيوخ اللي جايه في نوفمبر.
وعشان نوضح مدى صعوبة تعديل الدستور، لازم تعرفوا إنه من بداية العمل بالدستور الأمريكي سنة 1789 ولغاية يومنا هذا، تم تقديم 12 ألف طلب لتعديل الدستور. ومن بين كل هالطلبات، بس 27 تعديل منهم تم المصادقة عليه. فيعني فلنتأمل إنه حتى لو فاز هالمرة، رح تكون آخر مرة السيناريو الثاني ألف ترامب بيخسر بس بيرفض التسليم وده معناه إنه هيحاول يثبت خلل النتيجة ولو فشل هيتم تنصيب الفائز بالانتخابات عادي يوم 20 يناير وساعتها بايدن هيبقى القائد الأعلى للجيش والجهاز التنفيذي ويقدر يطلع ترامب من البيت الأبيض السيناريو الثاني ب ماذا لو فقط بنفترض ماذا لو هذا الرئيس الخاسر اتمسك بيه حزبه ووجد تغطية من حلفاء في الكونجرس وتأييد قطاع من الشارع الأمريكي هنا هتكون أزمة دستورية غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي السيناريو الثالث ترامب بيخسر وبرضه بنصيبه وبنتفضى وقتها لبايدن نشوف شو حملنا معاه لأنه صحيح هلا يبدو براقا وهو جنب ترامب أو أحسن الأسوأ بس ممكن سياساتهم الاثنين مش رح تختلف كثير بالقضايا الرئيسية وكل اللي قدامنا هلا إنه نستنى النتيجة
دي كانت الحلقة الأخيرة من بودكاست المستجد من إنتاج صوت كنا معاكم هشام إسماعيل في التقديم ولما رباح في التقديم والتحرير الحاج مهند في الكتابة سارة أبو الرب في البحث وتيسير قباني في الإخراج الصوتي رح نرجع لكم بحلقات خاصة وموسم جديد قريبا ما تنسوا تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقاتنا الجايه
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out of pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.